هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك آه، هكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك هكذب عليك آه، هكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مر وأنا راسي عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك انا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا ناسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وأطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وأطيح قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وأطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وفقك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وأطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وأطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد كل وحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد كل وحده يقيد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي مش من القلب لكن برضو بنقوله حبيبي صحيح بنتواك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم جوا بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم فوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع على ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا اه شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وده كله وملناش إلا بعدينا تجنة نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعدينا تجنة نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا راسي عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول عاشق علينا جديد غير اللي كان بتهفي القلب قبل العيد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني ليه حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداية القلب قبل الايد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني ليه حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداية القلب قبل الايد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقال يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل صباه عيني عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب يا بليل الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب لا مننا ساعتين نحلف يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونرتاح مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار البر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وبقينا في ايه واختار البر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار البر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يعني انت حبيبي لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدبي القلب قبل العيد أمان الليل حتى السلام بالإيد بقى شي علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نحلة يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل صباه عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الليل عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا الشباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب يرتاح مننا ساعتين نحلف يا ميلين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه روتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا لسه عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا قلبي انت حبيبي لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول